الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الاستمساك بالقرآن أخي الفاضل هنا المدرسة الربانية دورة الاستعداد لرمضان فاستمسك إذا رأيت الدنيا تتأرجح بالناس فاستمسك فاستمسك إذا رأيت أحيانا التفلت من الدين والالتزام هذا وقت الاستمساك فاستمسك إذا رأيت هذه الدنيا وقد أطاحت بأهلها فلم يثبت على المنهج إلا أهله فاستمسك فاستمسك هذه قضيتنا أن تستمسك بما نستمسك وكيف نستمسك بالذي أوحي إليك واحد اثنين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك الكفر بالطاغوت الطاغوت هو كل متبوع او مالوه او معظم او مطاع مع الله او من دون الله او في غير ما يرضي الله ورضي بذلك طاغوت فمن يكفر بالطاغوت خلع الانداد والطواغيت والمألوهات من دون الله وتطهير القلب منها اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا اله الا الله لا اله نفي تطهير لا اله فمن يكفر بالطاغوت الكفر بالطواغيت ويؤمن بالله الا الله اثبات الالوهيه لله وحده لكن البدايه التخليه البدايه التخليه فض قلبك الاول يا اخي الله عزيز لا يقبل شريكا ابدا الله عزيز اسمه الاول لا يقبل ان يكون احد عندك قبله الله عزيز لا يرضى ابدا قال الله جل جلاله في الحديث القدسي من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته تركته وشركه تركته وشركه قال في الحديث القدسي من عمل عملا واشرك فيه غيري فجده عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء لو تسعة وتسعين ونص في المية من العمل لله ونص في المية لغير الله ربنا يترك العمل كله مش عايز منك حاجة خالص خالص نهائي وقلت لكم القصة دي قبل كده لكن بمناسبة فاستمسك نقول القصة دي تاني صلى الله عليه وسلم القصة دي انتوا كلكم حافظينها وبتضحكوا عليها بس انا ما بضحكش عليها بتخوفني بترعبني قصة ايه ان لو انت قاعد في يوم كده جلسة رواقة مع عمو مع زوجتك حبيبتك ها وقلت لها انت بتحبيني قد ايه قالت لك انا بموت فيك لا لا قولي الجد يعني انا مستولي على كم في المية من قلبك قلت لك يعني بصراحة اه بصراحة بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة بدون زعل بدون زعل طب احلف والله مش هزعل قولي الجد قلت لك انت ليك 98% من قلبي ليك خالص قلت لها جميل جدا قولي لي بقى يا حبيبتي الاتنين في المية دول راحوا فين مش انت قلت من غير زعل وانا زعلت انا مش زعلان انا مبسوط جدا ب 98% يدخلوا هندسه بلاش طب لكن ال 2% دول راحوا فين بقى؟ وانت مالك بقى من ال 2% كفايه عليك 98 لا لا عايز افهم ال 2% راحوا فين؟ قلت لك انا بحب ولادي ابن الجيران ده الواد الشاب اللي بيلعب رياضه ده بحبه 2% وانت 98 ما تزعلوش مني مين فينا يرضى؟ انا مرضاش ولا ولا الهوى ان تحب ابن واقعد اتجنن بقول ده تحبني معايا انا فالله مين يتحب معاه قول لا اله الا الله لا لا ده عايزك تقولها بجنان كده عشان كده ربنا بيستفهم سؤال إنكاري استفهام إنكاري أإله مع الله لا إله إلا الله مين يتحب مع ربنا يعني يبقى ربنا وبتحب معاه لا انا انا اعوذ بالله حاشا لله ما ينفعش اتكلم إذا كنت أنت ما ترضاش ولا خلقت ها؟ ولا رزقت ولا عطيت ولا سترت ولا فما بالك بقى اللي يملكك إزاي تحب معاه الحقيقة ما تزعلش مني أنت بتحب معاه بتحب مع نفسك الأمارة بالسوء بتحب معاه الحقيقة ما تزعلش مني ها أنت بتحب معاه بجد صدقني ولما اقول لك على حاجه صدقني انت بتحب معاه بتحب معاه وعندك اولويات قبله قبل حب ورضاه عندك موجوده انت مشغول جدا مراتك بتحبك وراضية عنك ولا مش راضية عنك اكتر من شغلك بالمعنى ده مع ربنا انت مشغول جدا مشغول جدا بقيام وجهك بين الناس الناس بيقولوا عني ايه صورتي بين الناس ايه حريص جدا ان صورتك ما تتهزش قدام الناس ومش مشغول الشغل ده بربنا مش حريص قوي كده ان صورتك ما تتهزش قدام ربنا والا ما كنتش عصيته صح ما كنتش خنته صح ما كنتش غلطت في حقه صح ما كنتش ضيعت حقوقه صح انت بتحب مع الله بتحب عليه عشان كده ما تكذبش ابدا صحح توحيدك توحيد المحبه واحد ان تسبق محبه الله الى قلبك كل محبه يبقى اول حب في قلبك الله وبس قال الله والذين امنوا اشد اشد اشد اشد حبا لله يبقى حبك لربنا اشد من حبك لنفسك أشد مفيش نسبة حبك لربنا حاجة وبعدين حبك لمراتك حب شهوة وحبك لنفسك اللهم إنا نعوذ بك من حب أنفسنا أحذرك منه ما تحبش نفسك اكره نفسك في الله مفيش حاجة اسمها تحب نفسك أشد يبقى أول حاجة في توحيد المحبة أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة وده يجي لما تكون أصلا على الفطرة معرفتش حب قبل حب ربنا لكن للأسف لما تلوث حبك بالأغيار ما بقتش عارف تحب ربنا صح ولولا ان انا عايز اخلص الموضوع ده كنت طولت معاكم بقول كتير ان للاسف للاسف الشديد انك ما بتعرفش تحب لان طول مسيرتنا الدعويه ط- على طول مسيرتنا الدعويه ما حدش قعدك يقول لك تعالى نعلمك تحب ربنا ازاي لسه بنحب ربنا بطريقه الاغاني بحبها ما اتعلمتش الاخلاص في حب الله ازاي يباشر حب الله قلبك قلت كتير ان الجانب العاطفي ده من الدين ضايع في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا نقول الحب هو الاتباع أتز- وتزعم حبه ان المحب لمن يحبه مطيع ده حب الاتباع ده ده عمل لكن حب الحال عاطفه بحبك يا سيدنا النبي يا نهار ابيض لما تحب سيدنا النبي من جوه قلبك لما يذكر سيدنا النبي عندك صلى الله عليه وسلم تقوم قلبك يرفرف كده بحبه نفسي اشوفه من زمان ما جاليش في المنام انا امتى بقى اموت وأح- واكون مع سيدنا النبي في الجنه المعنى ده المعنى ده هو اللي بيجيب الاتباع بتجرد مش الاتباع بمنظرة الناس اللي بتتبع سيدنا النبي بتنقي من سنة سيدنا النبي هيعدد أيوة يا أخي التعدد سنة آه، هيتمنظر ب... ب- بتطويل الصلاة لا دي السنة آه، إيه، منظرة اللي يجي على هواه بقى اللي يجي على مزاجه بقى آه، بيطول شعره يطول شعره دي سنة انت بتنقي يا تاخد السنة كلها على بعضها يا تسيبها على بعضها لا ما فيش تسيبها يا تاخدها على بعضها يا تاخدها على بعضها ما فيش عندنا غير كده كلها على بعضها السنه كلها على بعضها حته واحده شاهد ايه بس الحب حب ربنا برضو قلت الجمله دي قبل كده ان اي واد بيحب اي بت وهو رايح يقابلها تلاقي قلبه بيرفرف كده وهو رايح يقابلها. بيحبها فوانت رايح تصلي قلبك بيعمل كده رايح تقابل ربنا بتحبه بتحبه هي دي عايز ال- الحب ده الحب ده رقة الحب اللي يخليك مع ربنا في حالة حب طب نعمل ايه اعمل ايه يا عم الشيخ عبد الرحمن اعمل ايه انا غلبت مع نفسي الاماره دي انا تعبت مع قلبي اعمل ايه شغلتك يا ابني انك تبقى بستاني عارفين بستاني يعني ايه الاول جنيني جنيني ها بستاني بتاع البستان جنيني بتاع الجنينة فلاح يعني تدخل الجنينة بتاعتك اللي هي قلبك وكل يوم تقعد تنقي في الجنينة عارفين يا جماعة لما حد يكون بيحب البستنة شغل البستان يعني آه بيقعد بقى يشتغل بمزاج بإيده بايده قاعد يلف حوالين ال- العود الورد شفتوه وانتوا داخلين بره ده ها بيلف حوالين العود الورد ينقي اللي حواليه الحشائش ويقلم العود يمين وشمال ويقص اللي فوق ويخف ويخصي عشان ايه علشان يقوي العود هي دي شغلتك في قلبك انك كل يوم تدخل قلبك ودي اللي انا نفسي نفسي اعلمها لك ازاي تدخل قلبك
صلى الله عليه وسلم
تدخل قلبك وتنكش وتنبش فيه تقوم تطلع من هنا دودة ومن هنا عقربة في قلبي اه ده مليان مليان تعابين
وتنظف قلبك من الشوكة دي ومن ال- النبتة المرة دي والنبتة السامة دي ولازم لما تقلع تزرع احنا لو جينا نظفنا الارض تماما وخلناها مية مية وسقيناها يحصل ايه تطلع كلها نباتات سيئه لازم لما اقلع ازرع بس المشكله الكبيره يا اخوه في ان احنا محتاجين نفهم فقه المعاصي والذنوب لما بقول لك تدخل قلبك للاسف قلبك مقفول بقفل قال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب تك في قلوب مقفله بايه بقفل طب تدخل ازاي والقفل مقفول لازم اعرف القفل ده جه منين هي مش مسألة تتفتح ازاي معلش ما تزعلش منه مسألة انه يتفتح ازاي احيانا بعض الناس بيطفشوا يفتحوا طفاشة يفتحوا يكسروا بأجنة ويشيلوا بس طالما ما سدش الباب هيتقفل تاني هيتقفل تاني وده اللي بيحصل معاك ان احيانا تحصل لك صدمة شديدة تفتح القفل مات لك ميت اتصدمت ورقدت في المستشفى شويه او اغمى عليك وفقت يتفتح القفل وقلبك يرق وبعد اسبوع يرجع يقفل تاني زي ما كان صح ولا لا بالعكس احيان بعض الناس القفل بتاعه كحيان ها بيحضر درس زي ده يفك وتاني يوم او بمجرد ما يخرج بعد ساعتين يرجع يتقفل تاني يبقى القضيه انا عايز اسد الباب باب الاقفال لازم اعرف القفل ده جه منين لان فقه الذنوب والمعاصي ان الذنوب مش زي بعضها
منك نستفيد الذنوب ما هي زي بعضها في ذنوب بتسبب الخذلان وفي سن- في ذنوب بتسبب موت القلب في ذنوب بتسبب وتسبب وتسبب الذنوب مش زي بعضها ولا قد بعضها ومشكلة كل واحد منا قلنا كتير في قول الله عز وجل فلقتحم العقبة كل واحد مننا له عقبة ما احنا زي بعض في العقبات في واحد عنده العقبة صلاة الصبح وفي واحد عنده العقبة حفظ القرآن واحد عنده العقبة مراته واحد عنده العقبة شغله أكل عيشه
واحد عنده العقبة الكبر اللي في نفسه نفسه فيها كبر وغرور وعجب إلى آخره تعالوا ناخد مع بعض سريعا وأوام شوية حاجة بسيطة مقدمة في فقه الذنوب والمعاصي بنقول في في المقدمة دي إن كل ذنب من الذنوب له عقوبة مش مش يعني الذنوب مش كلها عقوبتها زي بعضها لا ده كل ذنب له عقوبة معينة اسمع قول ربك وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يبقى ربنا جل جلاله بذنوبك خبير بصير ف وربنا جل جلاله ان الله لا يظلم مثقال ذره ولا ذره يبقى زي ما بقول كده في فرق بين واحد نظر نظره خلي بالك النظرة دي إلى امرأة متبرجة وأنا بتكلم مما عمت به البلوى بقى ها النظرة دي إلى امرأة متبرجة النظرة دي في واحد نظرها بشهوة زنا وفي واحد نظرها نظرة أولى عارضة فاستحيا من الله وغض بصره وفي واحد نظرها فانشرح قلبه لها وطلب المزيد زي ما قلنا عشر نقط في التوبة بقى هنجيبهم بعد كده إن شاء الله إن كل ذنب من المعا من الذنوب له توبة مش مش كله يتوب يقول توبته إلى الله يبقى تاب خلاص لا لا لا في تا في ناس إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وفيها واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله الأمور تختلف الشاهد بس اللي عايز أقوله دلوقتي حالا إيه إن إحنا عايزين يبقى عندنا فقه فهم للعقوبة اللي جاتني دي من أين أصبت وكيف أخذت ومن أين أتيت المعصية اللي أنا عملتها أيهم اللي سببت اللي أنا فيه دلوقتي لأن ربنا جل جلاله الخبير البصير بذنوبك يعاقبك على قدر ذنوبك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم نظرت في ذنوب أمتي فوجدت منها القذاة في المسجد لا تخرج معصية انك انت تشوف قشاية تحت رجلك في المسجد وما تطلعهاش ووجدت في حسنات أمتي الرجل يخرج القذاة من المسجد ووجدت في المعاصي ما وجدت أعظم معصية من آية أوتيها رجل ثم نسيها إنك تحفظ آية من القرآن وبعدين تنساها دي معصية إنك تسيب الشاية في المسجد ما تشيلهاش ودي معصية اللي هي تنسى آية بس زي إماطة الأذى من الطريق ولا إله إلا الله أعلاها وأدناها بين دول ملايين الملايين من المعاصي الشاهد بس عايز أقول إيه قبل ما نقول فمن يكفر بالطاغوت يعني يطهر قلبه قال الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون لازم نتعلم الأول فقه الذنوب والمعاصي أنني إذا ارتكبت إثما فعوقبت به كيف أتت هذه العقوبة وما المخرج منها كيف أستطيع التخلص من عقوبة هذا الذنب كيف لا أعود إلى هذا الذنب هو ده التطهير اللي هو يكفر بالطاغوت ليأزروا ظاهر الإثم وباطنه أيها الإخوة كلنا نعصي الله اللهم تب علينا اللهم اصرف عنا السيئات اللهم قنا السيئات فإنه من تقي السيئات فقد رحمته يا رب فلازم نبقى فاهمين ان كل ابن ادم كل ان كل ابن آ- ان كل ابن ادم خطاء نبقى فاهمين ما من عبد مؤمن الا وله ذنب ولكن ثمة فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وبين الذين يمكرون السيئات ويصرون على ما فعلوا وهم يعلمون في فرق بين ده وده فلذلك نريد أن نفهم كيف نطهر قلوبنا من الآثام أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله فاستمسك بالذي أوحي
كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب